الحقيقة كما تعودنا آه، بنقول المرجع اللي احنا شغالين منه هو كتاب رحلة إلى الدار الآخرة تصنيف العبد لله وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى اتكلمنا في المرة الماضية لو فاكرين عن وجاءت سكرة الموت بالحق إن إزاي إن الإنسان يتذكر دائما إن في يوم هيموت فيه وهيرحل فيه عن الدنيا ديت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى فلا بد من يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر فالحياة قصيرة فلا, فلا ينبغي أن نقصرها بالهموم والذنوب بل ينبغي أن نستعد للقاء علام الغيوب سبحانه وتعالى تعالوا للادي نتكلم عن رحلة السعداء ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين رحلة السعداء تعالوا نشوف بقى احنا قلنا هنبتدي بقى هتحس بقى بجد برحلة إلى الدار الأخيرة وسامحنا أنا طولت بيكم أو في المقدمة بس كان لازم كان لازم نتكلم عن ثمرات اليوم بال... الإيمان باليوم الآخر وعن عقيدة الإيمان باليوم الآخر ولازم نتكلم عن سلفنا الصالح وكيف كان تفاعلهم مع الإيمان باليوم الآخر وكان لازم نتكلم عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة وكان لازم نتكلم عن سكرة الموت و... النهاردة هنتكلم بقى عن دخول ملك الموت تعالوا نخش بقى في الرحلة بجد تعالوا نبدأ بقى نحس بالموضوع بجد بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت سكرة الموت بالحق دخول ملك الموت من أصعب اللحظات التي تمر على أي عبد على وجه الأرض تعالوا نشوف الأول حال بعض الأمراء والصحابة وبعض الخلفاء عند لحظة الموت في منهم فرحان وفي منهم خايف وبعدين ال- الم- الموت وإن كان مخيف في حد ذاته إلا أنه هو حبيب لأنه يوصل إلى الحبيب سبحانه وتعالى هو لقاء بينك وبين الله جل وعلا فإنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا مش ممكن نشوف ربنا إلا بعد الموت لا يمكن نشوف ربنا في أثناء الحياة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أما في الآخرة فيتبدل البصر مكان البصر يعني في أكثر من موضع آه، يعني سبحان الله سبحانه وتعالى فبصرك يقول إيه فبصرك اليوم حديد واخد بالك ان انت في الدنيا ما تقدرش تشوف الملائكة وما تقدرش تشوف الشياطين لكن عند الموت ترى الملائكة عيانا ترى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب أسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا جميعا مع ملائكة الرحمة اللهم أمين ويرزقنا إياكم حسن الخاتمة خدت بالك سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه حينما جاءه الموت كان يقول مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على ثقة لا أفلح من ندم الله أكبر سيدنا عفوا سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه زوجته بتقول وحزناه وحزناه فقال بل وفرحاه وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل بقى اللي عند الموت قال مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم اللهم إني كنت أخافك ولا وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب أحب الدنيا ولا حب ولا طول البقاء فيها إلا يعني شوف اللفظ بقى اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما حضرته الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك قال عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا ما أبكي على الدنيا ولكن عهد إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وما أراني إلا وقد يعني فرطت وأسرفت فبحثوا عما ترك بعد موته فوجدوه بضعة عشر درهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيدنا عبد الله بن المبارك رحمه, رحمه الله رحمة واسعة عند موته فتح عينيه وابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون سيدنا هارون الرشيد حدث معه أمر عجيب جدا جدا إيه اللي حدث مع هارون الرشيد هارون الرشيد كان ما شاء الله كان يعني يحكم 26 دولة يعني ربع الكرة الأرضية فكان ينظر إلى السحابة في كبد السماء ويقول أيتها السحابة أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله في أي مكان هتمطري إن شاء الله هتمطري في بلد إسلامية هيطلع الزرع والخراج سوف يأتيني حتى حد عندي إن شاء الله ثم لما وافته المنية وجاءته بداية السكرات قال احملوني إلى قبري فحملوه إلى قبري فلما وصل إلى قبري ولينا معاكم فجأة كبيرة قوي قوي قوي كبيرة بجد الحلقة القادمة إن شاء الله تابعونا فيها الحلقة الجاية إن شاء الله هيكون فيها مفاجأة أنا أظن هتبقى من أجمل المفاجآت اللي هتتعمل في رحلة إلى الدار الآخرة قال فنظر إلى قبري فلما نظر إلى قبري قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه هكذا كان إحساسه عند الموت في مفاجآت مفاجآت قد تكون حلوة ومفرحة وسعيدة وقد تكون مؤلمة جدا جدا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله عليك تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح إن الله إذا أحب عبدا استعمله لو ربنا بيحب عبد هيستعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه الله يعني لما ربنا يحبك يصل لك عمل معين كده تعمله بالعمل ده بفضل الله سبحانه وتعالى يختم لك بيه حياتك وانت قبل ما تموت كده ربنا يلهمك بان انت تبني مسجد فتموت وانت تبني المسجد او بعد بناء المسجد ربنا ييسر لك كده ان انت تكفي اليتامى فتموت وانت تقيم هذا المشروع او وانت مقيم هذا المشروع وهكذا ثم يقبضه عليه انا عايز اقول لك حاجه وعايز اقول لكم كلكم حاجه وانتوا عارفين انتوا اهلي وناسي وعيلتي وحبايبي وانا بعتبر نفسي واحد منكم واحد من كل عيله قاعده قدامي دلوقتي بتتفرج عليا وشايفاني انا ابن ليكم او اخ ليكم آه، مش عايز اقول اب ليكم انا يعني لسه مش آه، بس يعني عايزين نقول يعني ربنا يجمعنا على خير يا رب عايزين تقضوا اجمل لحظات عمركم عند الموت عايزين تحسوا ان لحظة دخول المو... ملك الموت دي هي أجمل هي لحظة تاريخية لا تعوض ولن تتعوض أبدا في حياتكم استقيموا على طاعة ربنا اللي ما تابش يتوب الليلة دي اللي مش لابسه حجاب تقول هلبس الليلة دي اللي لسه بيشرب دخان يقول هتوب الليلة دي اللي بيعق أم وأبوه يبوس إيديهم ويتوب الليلة دي اللي واقع في أي معصية يتوب واللي مقصر في أي طاعة يجتهد والله الذي لا إله غيره هتبقى لحظة تاريخية أنت عارف فاكر لما دخل كعب بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تخلف كعب عن غزوة تبوك وبعدين عاد النبي من الغزوة وبعدين كان غضبان على كعب وبعدين آه، آه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ان هم يقطعوه هو واثنين- واثنين تانيين من الصحابة كانوا تخلفوا أيضا لمدة خمسين ليلة وبعد خمسين ليلة نزلت الآيات بالتوبة بتوبة المولى عز وجل على الثلاثة فأرسل النبي إلى كعب بن مالك فلما دخل عليه كعب بن مالك قال له النبي كلمة أنا عايز أقولها لكم قال له أبشر أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك عايز أقول لكل واحد قاعد قدامي النهاردة عايز أقول لك الليلة دي أبشر أبشر بخير ليلة مرت عليك منذ ولدتك أمك اكتب تاريخ حياتك الليلة دي اكتب تاريخ ميلادك الليلة دي افتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع الحق جل وعلا قول له يا رب تبت إليك أنا راجع لك وأنا قلت لك إن شعارنا في الدار الآخرة وماذا أعددت لها بالله عليك قرب قرب من ربنا حب ربنا هو ربنا ما يتحبش يا جماعة بالله عليك يا أخي سبحان الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا يمكن مهما عملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كفاية إن أنت مسلم كفاية إن ربنا أكرمك وأنعم عليك بنعمة الإسلام اللي غيرك كان يتمناها اللي غيرك كان يشتهي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين والله الذي لا إله غيره الآية دي بتتكلم عن الكفار لما يخشوا نار جهنم ويدخل معهم عصاة الموحدين في النار فالكفار يبصوا للمسلمين باستهزاء رغم أنهم بيتعذبوا كلهم فيقولوا ما أغنى عنكم إسلامكم أنتم أسلمتم وآمنتم وعملتم وإحنا كفرنا وإحنا الاتنين في النار مع بعض فيغضب المولى عز وجل فيأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من النار هنا قول المولى عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد مسلم موحد أبدا في نار جهنم وإن عوقب بمعصية أصر عليها ولم يتب منها فنهايته ومصيره إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم شوف بقى عايز بجد إن لحظة موتك تبقى أسعد لحظة فعلا يبقى زائر مغب وحبيب جاء على فاق مشتاقين لك قوي يا ملك الموت مستنيينك في اي لحظه تيجي نفسنا ان انت تيجي تقبض ارواحنا واحنا على طاعه طب تخيل بقى والله انا اتمنى قبض روحي الان وانا وانا وأنا دلوقتي بقول بكلمكم وبوصل لكم كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم اسعد لحظه في حياتي يوم ما ربنا يكرمني ويكرمكم وانا بقول لك صلي على النبي واروح ميت عند الكلمه دي وانا بقول لك قول لا اله الا الله وانا اموت عند الكلمه ديت يا سلام يا سعاده الناس كلها ويا سعادتي يوم ما الواحد ربنا يكرمه ويموت على الطاعه تعال نشوف ربنا بيقول ايه بقى بالنسبة للناس اللي عايزين يعيشوا أسعد لحظة عند دخول ملك الموت وأسعد لحظة عند الموت قال جل في علاه اسمع بقى اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله الله إن الذين قالوا ربنا الله وما سكتوش عند كده قالوا ربنا الله ثم استقاموا طب ليه جابها بثم ثم اصل يعني الواحد ممكن ايه يعني يصلي ويسيب وي- ويصوم ويسيب ويجتهد في القرآن ويسيب لكن المهم في النهاية ان هو بقى يستقيم بقى في في وقت من الاوقات واخد بالك ثم دي هتيجي مع والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا تيجي مع مجاهدة النفس والهوى والدنيا والشيطان مجاهدة أعدائك الأربعة خدت بالك فعشان كده قال لك إن الذين قالوا ربنا الله ما ينفعش أقول ربنا الله واسكت وما صليش وما اعبدش ربنا وأقول لك الحاجات في القلب والصلاة في القلب وال- واللحية في القلب القلب ده كأنه صندوق الدنيا لا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا طب اللي استقاموا دول ده, ده أكتر آية شيبت لحية النبي عليه السلام مش بدي ليه إيه؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك استقم على طاعة ربنا لا تروغ روغان الثعالب خليك مع ربك وفي أحن من ربك سبحانه وتعالى استقيموا يعني اعبدوا ربنا ما تزهقش لا تمل لا تمل أيام وساعات وهتعدي وفي النهاية هتنسى كل شقاء وبلاء وتعب ومشقة وضيق وضنك و و و مع أول غمسة يا رب ارزقنا الغمسة دي يا رب أول غمسة في جنة الرحمن تنسى كل شقاء وبلاء يسألون ربنا جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا خد عندك الثمرة في ساعتها على طول تتنزل عليهم الملائكة الله عند الموت عند الموت في لحظات السكرات في لحظة طلوع الروح تنزل ملائكة لتثبيتك مخصوص ده غير ملائكة الرحمة وغير ملائكة العذاب وغير م... لا ملائكة مخصوص بقى لتثبيت المؤمن تتنزل عليهم الملائكة وظيفتهم يقولوا الكلام اللي انت هتسمعه بعد كده هيقولوا لك ايه ما تخافش ما تخافش عليه ما تخافش من اللي جاي ومش انت داخل على قبر وداخل على حشر ونشور وبعث و و و وصراط وميزان وجنة ونار ما تخافش من اللي جاي ربنا أمرنا ان احنا نطمنك انت ان شاء الله من اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان شاء الله انت من أولياء الله انت من اولياء الله اللي عبدوا ربنا واستقاموا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ألا تخافوا ما تخافش من اللي جاي الله أكبر بس خد بالك أي واحد بيبقى خايف من المجهول يعني معلش مع بعض المثال واحد داخل كلية أول مرة يخشها في حياته واحد داخل مكان أول مرة يخش في حياته محتاج حد يطمنه واحد مسافر للغربة غربة في الدنيا تختلف تماما بقى عن سفر الآخرة واحد مسافر أمريكا ولا فرنسا ولا هولندا وراح يشتغل فأول ما سافر أحب إنسان إلى قلبه في اللحظة ديت اللي يستقبله أول واحد وياخده في حضنه يقول له ما تخافش أنا أخوك وحبيبك أي حاجة تعوزها في البلد دي أنا بقالي فيها عشرين سنة اللي تؤمر بيه هقول لك اعمل اللي انت اللي انت عايزه كله هعمل لك كل اللي انت عايزه اطمن اخويا انا معاك ان شاء الله انسى المثل ده خالص انت داخل بقى على اخره ملك الموت لسه هينزل لك حالا ملائكة الرحمة أو العذاب ربنا يا رب يرزقنا ملائكة الرحمة يا رب نازلين لك حالا وبعدين في قبر وهتعيش في القبر ممكن آلاف السنين بس يعدي عليك بسرعة إن شاء الله ما تخافش وهقول لك إزاي دلوقتي وبعدين لسه عندك نفخة البعث وبعدين وقوف بين يدي الله وانتظار في أرض محشر قبل الوقوف بين يدي الله وبعدين في صراط وفي ميزان وفي وفي وفي تطاير الصحف ده, ده في حاجات كتير قوي مستنياك ما تخافش انت ما تخافش مين اللي قال لكم ربنا أمرنا نقول لك كده ألا تخافوا طيب هو يعني المسكين برضه لسه ما زال نظرته قاصرة هو مش متخيل ان نعيم الجنة ده يعني الغمسة الواحدة في الجنة تنسيه كل حاجة في الدنيا ورغم ذلك هو طمعان برضه في اللي سايبه في الدنيا اصل طب مش خسارة هبقوا خمس فدادين ولا خمسين فدان هسيبهم و- والعزبة الفلانية والعمارة الفلانية والعربية ده انا لسه شاريها من ثلاث ايام وبعدين الواد لسه مجوزه ما- ما فرحتش بعياله ولا تحزنوا ما تحزنش على اللي انت سايبه ده خالص ده اللي هناك حاجات تانية خالص ولاد ايه ما ولادك ربنا هيجمعك بيهم في الجنة ان شاء الله وزوجتك معاك في الجنة يعني ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون بتحبها و... و... وان شاء الله ربنا يكرمك لو ما معكش فلوس في الجنة بقى الله اكبر بقى نعيم لا ينفد نعيم لا ينفد بفضل الله طيب آه انت تعبان في الدنيا هناك ما فيش امراض ولا اسقام انت في الدنيا خايف من الموت هناك ما فيش موت ابدا خلاص خلود فلا موت انت تعبان من ايه في الدنيا كل اللي انت عايزه هناك هناك مش هنا هنا دي دار غرور هنا دي دار غرور هنا المتاع كله متاع غرور كله ضحك في ضحك كلها صور في صور انما الحقيقة هناك النعيم كله هناك متعة النساء هناك متعة ال- ال- الغنى هناك متعة ال- ال- الأكل والشرب هناك كل حاجة موجودة هناك يبقى عايز إيه في الدنيا ألا تخاف ما تخافش ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله تيجي البشرة دي كم مرة؟ ثلاث مرات يبشروه عند الموت ويبشروه عند القبر ويب... وهو في القبر ويبشروه حين البعث وهو بيموت يبشروه انت من اهل الجنه وهو في القبر يبشروه انت من اهل الجنه وحين يبعث يوم القيامه انت من اهل الجنه ايه رايك ثلاث بشرات زي الفل خد بالك تخيل كده حضرتك يعني الواحد يعني انا مش عارف اوصف لك والله بس انا متخيل بس تع- استنى بس لما نيجي بس لحظه دخول ملك الموت الملائكه دول نازلين مخصوص عشان ربنا يثبتك بيهم بفضل الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبقى ايه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا احنا اولياؤكم كنا معاكم في الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بامر الله وكذلك هنكون معاك في القبر نؤنس وحشتك وكذلك هنكون معاك عند عند نفخه البعث حتى لا تفزع من نفخه البعث وكذلك هنكون معاك لحد ما نوصلك لارض المحشر عشان ما تخافش وتأنس بينا ان شاء الله لحد ما ندخل بيك الجنه ان شاء الله الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولما تخش الجنة يا مؤمن الج- الملائكة برضو ع- يعني لسه بتحكي معاك لسه بتقول لك ولما تخش الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم اللي انت تشتهيه اخويا وحبيبي اللي انت عايزه كله موجود ان شاء الله في الجنة كل ما يخطر على بالك لا لا لا لا، وما لا يخطر على بالك ان شاء الله كل دوت موجود في الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة وإكراما من رب غفور رحيم سبحانه وتعالى نزلا من غفور رحيم غفور غفر لكم كل ذنوبكم رحيم دخلكم الجنة برحمته والنبي هو اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته واحد يقول له والله أنت شوقتنا أول للرحلة الجميلة دي دي رحلة حلوة واسمها رحلة إيه؟ رحلة السعداء اسمها رحلة إيه؟ رحلة السعداء عايزين نبدأ الليلة دي أجمل رحلة في حياة العبد المؤمن الرحلة دي تنتهي منين أو تبتدي منين وتنتهي فين تعال نعرف دلوقتي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم حديث عجيب جدا جدا من أعجب الأحاديث التي قرأتها في حياتي ومن أجمل الأحاديث التي قرأتها في حياتي حديث رواه أحمد بإسناد صحيح عن البراء بن عازب أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار آه، انتهينا إلى قبره ولم يلحد أو لم يلحد بعد لسه ما اتدفنش يعني أو اتحط في القبر بس لسه ما عملوش عليه إيه اللحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عايزك تتخيل المشهد ده كأنك قاعد مع النبي انت مع النبي دلوقتي حالا صلى الله عليه وسلم وبعدين حاضرين جنازة وبعدين فجأة النبي جلس عند القبر مستقبل القبلة خد بالك فجعل ينظر إلى السماء كان في يده عود عود كده زي خشبة كده ينكت به في الأرض هكذا عمال بينكت في الأرض النبي مهموم النبي في حاجة شغلاه النبي خايف على الأمة من الحفرة ديت الحفرة ديت هي دي مشكلتها ايه انها القبر اول منازل الاخرة قلت لك قبل كده كتير جدا اخويا وحبيبي وقلت لك اختي الفاضلة لو ان الواحد فينا قعد ملك مش على بلد واحدة انما على الكرة الارضية كلها من اولها لاخرها لو فضل ملك لمدة 100 سنة ملك يأمر وينهى يغير الكون كله ب- بطر يعني ب- بإشارة من أصبعه ثم بعد هذا المتاع وهذا الملك العظيم نزل هذا الملك إلى القبر ولكنه كان على غير طاعة لله سبحانه وتعالى قل لي بربك بالله عليك قل لي وخليك كده صريح مع نفسك ماذا تساوي 100 سنة من الملك والنعيم مع أول ليلة في هذا القبر شفت المشكلة عاملة ازاي؟ موضوع كبير جدا وانا جاي النهارده عشان ابسطك مش عشان احزنك انا جاي النهارده عشان اقول لك ان شاء الله ابشر بس عيش على طاعة ربنا ابشر بس بالله عليك تتوب الليلة دي ابشري بس بالله عليكي بالله عليكي احجبي فتنتك عن شباب المسلمين خليهم يعبدوا ربنا صح اتحجبي ربنا يبارك فيكي فنكت النبي ظل ينكت في الأرض بهذا العود وجعل ينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأرض وينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض ثم فعل هذا الأمر ثلاث مرات ثم نظر إلى الصحابة خد بالك من المنظر بينكت بالعود في الأرض وبعدين بينظر إلى السماء وبعدين ينظر إلى الأرض وينظر إلى السماء ثم ينظر إلى الأرض ثلاث مرات ثم نظر إلى الصحابة وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم بدأ هو يقول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وبدأ يكلمهم عن الرحلة إيه الرحلة؟ اسمع لكلام حبيبك عيش معايا بقى بقلبك كده بقى انسى الدنيا لو في ايدك كوبايه شاي سيبها لو في ايدك اكل سيبه لو في ايدك مصلحه سيبها اطفي تليفونك افصل جرس بيتك بالله عليك عيش معايا بحياتك بقى كده حس معايا بالرحله النهارده رحله حلوه الرحله اللي جايه صعبه قوي قوي قوي اللي في الحلقه اللي جايه ان شاء الله بس برضه لازم نسمعها عشان نعرف وعشان نحذر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه هو يا حبيبي وإن كان الموت أمر صعب جدا جدا إلا إنه برضه في نفس الوقت أمر جميل وخد بالك من حاجة والله ما تضمن تعيش لحد إمتى ولا تموت إمتى ده أنت ممكن تفقد أعز أحبابك في لحظة أعز أحبابك في لحظة وممكن تفقد كل شيء في حياتك في لحظة كل يوم هو في شأن جل جلاله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى فممكن الإنسان في لحظة يفقد أعز الناس ممكن يموت هو عشان كده بنقول كلنا عايزين نستعد ونجهز نفسنا يمكن هيجي لنا النهارده وده, وده ودي المكالمه الوحيده اللي هستقبلها النهارده يعني قصه واحد تعرض لبلاء شديد جدا جدا هتسمعوه بنفسكم بخلال مكالمه تستمر لمده دقيقه او دقيقتين بالكتير لكن هتسمع قد ايه ان الانسان في عز ما هو عمال مشغول بدنيته بيجمع وبيحاول ان هو يظبط حال حالته الماديه والاجتماعيه والاقتصاديه و وفجاه ممكن كل اماله واحلامه كلها بلا استثناء تتهدم قدام عينيه لأن الموت كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هادم اللذات أو هاذم اللذات اللذات اللي قدام عينيك كلها بتتهدم مرة واحدة لأن الموت جه وهدمها كلها خدت بالك ممكن تبقى معاك فلوس كتير قوي تعمل مشروع واثنين وثلاثة وعشرة تعمل قرى كبيرة قرى سياحية ومش عارف ايه و... و... وعمارات سكنية وأبراج و و وبعد ما تعمل كل ده بعد تعب وكد وجهد منك لمدة 30 سنة قلت استريح بقى لما جيت تستريح كان ملك الموت قال لك تعال استريح عندنا بقى أعرف واحد والله بنى بيت بنى بيته بعد عمل 20 سنة في دول الخليج ويوم ما المقاول سلمه مفتاح العمارة بتاعته وهو حاطط المفتاح في الكالون بيفتح سقط ميتا قبل أن يدخل هذه العمارة وبدلا من أن يسكن هذا البناء الشامخ سكن قبره في هذه الليلة ولا حول ولا قوة إلا بالله تعال نشوف الرحلة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد المؤمن دي رحلة المؤمن بقى إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء إيه مواصفاتهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده المؤمن بقى العبد المؤمن بيض الوجوه الله كأن وجوههم الشمس الله أكبر معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط يعني عطر من عطر الجنة من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر مد البصر يعني تخيل حضرتك وانت نايم كده عينيك ممكن وانت بس يعني متكئ شوية كده تخيل عينيك ممكن تجيب كام كيلو لو في أرض فاضية خمسة ستة كيلو كل المسافة دي كلها مليانة ملائكة يا هو قبض العبد المؤمن مهم أول الدرجة دي طبعا طبعا طبعا ده, ده حدث يعني ده نقطة تحول في, في, في حياته كلها من دار الغرور إلى دار النعيم والسرور فلا بد من احتفال ملائكي سماوي عظيم وعلى رأس هؤلاء الملائكة ملك الموت عليه السلام طبعا بعض الناس فاكرين ان ملك الموت اسمه عزرائيل وهذا اسم لم يرد لا في كتاب ولا في سنة وإنما ورد في بعض الإسرائيليات ملك الموت ما اسموش عزرائيل اسمه ملك الموت هو كده ملك الموت واخد بالك سبحان الله حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه الله أكبر هو إيه اللي هيحصل بقى في اللحظة ديت دي لحظة حاسمة أنا نايم في بداية السكرات فجأة جوني ملائكة أنا بس اللي شايفهم محدش شايف الملائكة دولت غيري الله طب ما أبويا جنبي وإخواتي جنبي وأصحابي وأهلي وناسي و... والناس اللي بتحبني وجيراني محدش يشوف فبصرك أنت فقط فبصرك اليوم حديد أنت بس اللي شايف ومحدش شايف غيرك شايف الملائكة نازلة ولذلك تلاقي المؤمن ما شاء الله أنا أنا شفتها في موتة أم الله يرحمها رحمة واسعة في لحظة طلوع الروح أنا شايفها بصرها في السماء والبسمة على محياها كأنها بنت 20 سنة ما شاء الله من الفرحة والبسمة الجميلة التي ارتسمت على وجهها فانت وانت وانت جنب جنب الميت ولذلك احنا قلنا ذكرنا من ضمن علامات حسن الخاتمه مو موت المؤمن ايه برشح الجبين ليه من شده الفرح جسمه هيعرق والدم هيجري في جسمه ويفور من شده الفرحه نفسه يموت عشان يلقى ربنا سبحانه وتعالى فعرق جبينه ويطلع بقى عليه رشح كده ان شاء الله يبقى دي من علامات حسن الخاتمه اما المنافق والكافر ربنا يعافينا ويعافيك لما يجي له ملك الموت أو لحظة الموت إيه اللي يحصل من شدة هول المنظر ملائكة سود الوجوه منظر مرعب الدم هيتجمد في عروقه فلا تجد قطرة عرق خدت بالك من المنظر ملائكة بتيجي الملائكة دي إيه لازمتها إيه وظيفتها بتعمل إيه الملائكة دي وظيفتها يا حبايبي إنها تجهز الروح لملك الموت لحد ما توصلها له للحلقوم يجي ملك الموت ويقوم جالس عند رأس الايه هذا الرجل الذي يموت الآن أو الذي يحتضر الآن ما يجلسش عند رجليه بقى ولا ين- لا بيجلس عند رأسه ويبتدي بقى ينادي هينادي يقول ايه بقى حس معايا اللحظة دي كده تخيل نفسك كده وانت على فراش الموت غمض عينيك كده وحس انا دلوقتي على فراش الموت الملائكة اللي نازلة لي ديت يا ترى هتبقى ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب ملك الموت هيبقى عند رأسي هينادي عليا بأي نداء طب يا ترى أنا يسرني إن ملك الموت يجيني دلوقتي وخد بالك الموت ليس له موعد إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والله الذي لا إله غيره لو دفعت كل ما تملك بل وكل ما يملك الناس جميعا على أن تؤخر في أجلك دقيقة واحدة ما استطعت لأن الذي قدر هذا هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى فال- في اللحظة ديت تخيل كده انت قاعد وماسك في ايدك سيجارة فدخل ملك الموت عليك وقبض روحك والسيجارة في ايدك ماسك الريموت بتاع الدش ومحرك الريموت على قناة إباحية دخل عليك ملك الموت وانت عامل كده زي ما ذكرنا في سوء الخاتمة يا جماعة لو فاكرين فاكرين ان البنت اللي ماتت وهي ايديها على الريموت بتاع الدش ودخلوا عليها اهلها اللي هو ميتة وهي مشغلة قناة إباحية على القمر الأوروبي ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين واحد تاني آه، مات وهو بيشرب دخان واحد تالت مات وهو بيشيش طب معانا اتصال واحد انا استقبله في الحلقة دي مع الأستاذ عبد الحليم اسمع منه قصة صغيرة كده لمدة دقيقتين بالظبط اسمع منه ماذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
السلام السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ عبد الحليم معك ع-
اتفضل يا ريت توطي التلفزيون وتسمعني حاضر اسمعني من التليفون ربنا معك يبارك عبد فيك الحليم يا من رب المنصورة يا أهلا بك يا أستاذ عبد الحليم وربنا يأجرك في مصيبتك إن شاء و...
الله أنا كنت في سفر نعم قلت عليه شوية كنت في سفر لمدة سنة نعم كان بالي سنة إن شاء الله في سفر للخارج فشفني سمعت خبر مؤلم خبر آه، وفاة زوجتي وأولادي ربنا الاثنين يرحمه ورحمة الواسعة يا رب العالمين
وأنا إن شاء الله ما كانش في غيرهم لكن الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك يا رب قول- قول لنا قول لي المشاهدين ماتوا ازاي يا استاذ عبد الحليم الحمد لله على ما أعطى والحمد لله على ما أعطى والحمد
نعم
والله كان عندي أخ تعبان نفسيا نعم
يعني ولهنا وقدر الله سبحانه وتعالى دخل عليهم في يوم وذبحهم لا حول ولا قوة بالله العظيم وقتلهم
اخوك قتلهم قتل وقتلهم.
زوجتك وولادك وبعد كده موت نفسه لا حول ولا قوة بالله العظيم اه الاثنين وموت نفسه لا حول ولا قوة بالله يعني المصيبه تقدر تقول
نعم مصيبه الاربعه نعم نعم نعم انا مصاب نزلت كبير من من سفر بعد سنه نعم.
على الخبر نعم رغم ان انا كنت نازل نعم يعني انا كنت نازل قدام بتاع شهر ونازل ان شاء الله من السفر نزلت على الخبر لا حول ولا قوة بالله العظيم ولا- ولادك كان عندهم كم سنة يا استاذ عبد الحليم؟
ولادي كان قطع لي شغل ولا ولادي كان الكبير عنده 10 سنوات تلميذ في الازهر نعم ايوه والثاني كان عنده ست سنوات نعم في الازهر برضه ان شاء الله ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويأجرك في مصيبتك يا رب العالمين في سنه اولى
إنا لكن لله.
الحمد لله رب العالمين إن لله ما أخذ وله ما وله ما بصراحه أعطى اكثر كل حاجه شيء عنده.
ريحتني ايه في القران نعم تفضل تفضل يا أستاذ سوره محمد.
الحديد نعم ما من مصيبه في الارض ولا في السماء نعم
الا في كتاب مبين من قبل ان نبراها ربنا يبارك فيك يا هذا رب قدر ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله راضين به نعم نعم ربنا يكرمك يا أستاذ عبد الحليم ويحفظك يا رب ويأجرك في هذه المصيبة ولا الكبيرة اي حد فعلا عنده هي مصيبة كبيرة فعلا وربنا يا رب يرزقك الصبر ولكن أنا عايز أبشرك يا أستاذ عبد الحليم ببشرى واسمعني ربنا يبارك في عمرك يعني عايز أقول لك حاجة عايز أقول لك إن إن شاء الله مع الصبر والاحتساب حديث هقول لك كم ح- هقول لك ثلاث أحاديث الحديث الأولاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة ادي اول حديث يا استاذ عبد الحليم الحديث الثاني رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل يامر الملائكه أن تقبض روح ابن عبده المؤمن فإذا ما قبضوه ورجعوا إلى الله عز وجل فقال جل وعلا ماذا صنع عبدي وهو أعلم فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فقال جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الحديث الثالث أن صحابي جليل والحديث رواه النساء بسند صحيح صحابي جليل كان عنده ابن صغير كان بيلعب حواليه وكان بيقعد دايما مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام غاب هذا الصحابي فسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه أن هذا الصحابي مات ابنه لأن النبي كان بيسأله بيقول له أتحبه قال أحبك الله كما أحبه فلما مات هذا الولد ذهب النبي يعزي هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك تحب ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده قال بل أن بل ينتظروني عند أبواب الجنة قال فذلك لك فقام الصحابي قال أله خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم فأبشرك يا أستاذ عبد الحليم إن شاء الله اصبر واحتسب تجدهم إن شاء الله ينتظروك عند أبواب الجنة الثمانية تجد في الجنة بيت الحمد على هذا الصبر تجد ليس لك جزاء عند الله إلا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يأجرك وادي درس يا جماعة درس عملي درس عملي كبير قوي قوي بيعرفنا قد ايه الانسان ممكن في لحظه في لحظه اهو كان مسافر علشان يجمع وعشان مستقبل اولاده ومستقبل زوجته وعشان يعالج اخوه اللي بيتعالج وعشان وعشان وفي لحظه كل دولت يموتوا مره واحده اظن المصاب كبير ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه وياجره في مصيبته ويرزقه الصبر والرضا ان شاء الله سبحانه وتعالى معانا فاصل قصير ونرجع نكمل رحلة السعداء كما وصفها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم خليك معايا فعد أخوي وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لك لحظة دخول الملائكة ثم ملك الموت بعد ذلك بالله عليك تخيل معايا كده ده ملك الموت داخل عليك ومعاك تحت المخدة الفلوس اللي انت جبتها من الحرام معاك تحت المخدة علبة السجاير اللي انت حاططها معاك في نفس الغرفة الشيشة اللي انت مجهزها معاك في نفس الغرفة الدش متولع على قناة إباحية معاك أي حاجة حرام تتمنى يخش عليك ملك الموت وانت واقع في اي معصية تتمنى ملك الموت يخش عليك وانت قاعد في السينما او في المسرح تتمنى ملك الموت يخش عليك وانت في اي معصية تغضب بها ربنا سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت عايزك تتخيل ملك الموت داخل عليك قدامك زوجتك الجميلة حواليك فلوسك واولادك والفيلا اللي انت ساكن فيها ورغم ذلك مفيش حاجة نفعتك كل دوت هيتسلب منك في لحظة لان النبي سمى الموت هادم اللذات كل اللذات الجميلة اللي قدامك دي زوجتك الحلوة أولادك الجمال فلوسك ملكك اللي انت عايزه كله أو اللي انت عايشه كله كل دوت هيتشال في لحظة كل ده هيتلغي في لحظة كل دوت ألا تخافوا تخافش من اللي جاي وما تحزنش على اللي فات ده بقى سيبك من كل اللي فات لكن المشكلة مش في كده المشكلة أي نداء هينادى عليا بيه ملك الموت ملك الموت دي لحظة صعبة جدا تخيل حضرتك طالب في ثانوية عامة واقف بيسمع نتيجة الامتحان وشتان شتان ما بين نتيجة كلية ولا ثانوية ولا غيره وما بين دخول جنة أو نار تخيل حضرتك هو رقمه مثلا مثلا 5000 والعمال الراجل عمال بينادي 4997 4700 ده بينادي على أسماء مين؟ على أسماء اللي ناجحين أو على أرقام الناجحين 4997 98 99 ولو عدى وقال 5000 واحد أنت ساقط ولو قال 5000 أنت ناجح فأنت على طول خدت نفس وكتمته وما أنتش عارف هيقول إيه بالظبط 4999 فجأة 5000 فرحة الدنيا كلها دبت في قلبك لأنك نجحت ورايح كلية لا تخيل بقى وانسى المثال ده تخيل بقى انت مش نجحت ورايح كلية ده انت نجحت ورايح نعيم قبر ورايح جنة ورايح لرضوان الله سبحانه وتعالى رايح لنعيم بجد نعيم حقيقي نعيم خالدا مخلدا مفيش أمراض مفيش أسقام مفيش فقر مفيش جوع مفيش قوة عاملة مفيش بقى ناجح ولا ساقط ولا ولا عايش يتيم ولا عايش لا أنت هتعيش في نعيم في جوار الرب الرحيم سبحانه وتعالى فأي نداء ينادى عليا يا ترى هيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان ولا هيقول التانية يا أيتها النفس ال بعد الألف واللام جسم العروق فيه هتك- هتنط- هتنتفض ال- الدماء هتتجمد ما انتش عارف هينادي عليها يقول ايه يا ايتها النفس الطيبه ولا الخبيثه ما بعد الالف واللام هتعرف مصيرك في الوقت دوت انت مستني النداء ومستني طلوع الروح وانت لوحدك اللي شايف شايف ملائكة الرحمة احنا بنتكلم عن المؤمنين دلوقتي انت شايف ملائكة الرحمة وشايف ملك الموت قدامك عند راسك وبينادي عليك وكل اللي حواليك في الغرفة لحد شايف ولا سامع كما قال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ان مفيش حد في الدنيا يقدر يرجع حد ومحدش في الدنيا يقدر يسمع ايه اللي بيحصل له ولا يشوف اللي هو شايفه هو لوحده بس اللي شايف هو لوحده بس اللي سامع سيدنا ابراهيم عليه السلام جاء في بعض الاثار كده نرويها للاستئناس سال ملك الموت قال له تعمل ايه لو كان في نفس بالمشرق ونفس بالمغرب وانت امرت ان انت تقبض الروحين دول في وقت واحد او حصل وباء او طاعون في بلد ووباء وطاعون في بلد تانية فقال له ملك الموت ادعو الارواح فتكون بين يدي باذن الله فاقبضها جميعا الله اكبر سيدنا سليمان بن داود يسال ملك الموت يقول له ما لي اراك لا تعدل تقبض هذا وتترك هذا قال انك اعلم إنك أعلم يا نبي الله إنها أسماء أو إنها صحف أو كتب تلقى إلي فيها تلك الأسماء أنا ما بقبضش أرواح حد من مزاجي أنا ده ربنا اللي بيأمرني بيأمرني بأسماء محددة أقبض روحها قال عطاء بن يسار رحمه الله رحمة واسعة إذا كان ليلة النصف من شعبان خد بالك بقى دفع إلى ملك الموت صحيفة مكتوب في هذه الصحيفة اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة اقبض أرواح الناس اللي مكتوبة أسمائهم في الصحيفة ديت اقبض أرواحهم في هذه السنة ده هيقبض روحه يوم مثلا 1 يناير الساعة 6 ونص وثلاث دقايق واربع ثواني في المكان الفلاني وهكذا اقبض روح فلان الفلاني هيقبض روحه في يوم 3 فبراير الساعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا في المكان الفلاني اقبض أرواح الناس دي كلها فقال عطاء بن يسار فإن العبد لا يغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان ويشيد ويجمع واسمه في هذه الصحيفة اسمه مكتوب خلاص في الصحيفة أنه ميت ميت وقال الحسن ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح في كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى أجله أو رزقه قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه فإذا قبض روحه أقبل أهل الميت برنة وبكاء فأخذوا ملك الموت بعضاضتي الباب وقال والله ما أكلت له رزقا ولا أفنيت له عمرا أنا ما ظلمتوش لا حرمت من رزق ولا موتت قبل أوانه ده أمر من ربي سبحانه وتعالى ولا انتقصت له أجلا وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا يقول الحسن فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم لو يعرفوا ملك الموت مستنيهم فين وهيجي لهم إمتى كانوا ينسوا الميت اللي مات دوت ويبكوا هم على أنفسهم سبحان الله تعالوا نرجع للحديث النبي وصف ملائكة الرحمة نازلة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ارجع معايا الحديث عيش معايا الرحلة الجميلة دي كأن وجوههم ايه الشمس ومعهم كفر من أكفان الجنة وعطر من عطر الجنة فيجلسون مد البصر ثم يأتي ملك الموت ويبدأ ينادي بقى هينادي يقول ايه طبعا احنا مؤمنين بقى الناس المؤمنين البشرى الحلوة احنا النهاردة رحلة السعداء فينادي ملك الموت يا أيتها النفس الطيبة وفي رواية المطمئنة يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان وفي رواية اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء الله شفت الكوباية اللي أنا ماسكها دي لو حبيت أدلق المية اللي فيها هل في حاجة تمنعها؟ يقينا لا هتنزل هتخرج الروح بتاعتك كده ب... بكل يسر وسهولة الكافر بقى عكسنا ربنا يا رب يعافينا يا رب الكافر بقى تخرج الروح أول ما يشوف الملائكة سود الوجوه على طول الروح تتسرب وتت... إيه؟ وتتشعب في كل عرق من عروق الجسد فيجي ملك الموت ينتزع الروح يقطع كل عرق من عروق الجسد تنتزع كما ينتزع السفود عارف حضرتك لما تحط شوكة كده من حديد جوه صوف مبلول وتشده يقطع الصوف ويمزقه إنما أنت بقى الروح تطلع فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت خد بالك من المشهد ملائكة الم... ملائكة الملائكة اللي جم قبل ملك الموت جهزوا له الروح ظبطوا له كل حاجة وهو بقى إيه جه نادى النداء يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان فتخرج فتسير كما تسير القطرة من في السقاء فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين مين؟ الملائكة الملائكة اللي حواليه أول ما ملك الموت ياخد الروح هم يروحوا واخدينها من إيديه هيحطوها فين؟ في كفن الجنة مش معاهم أكفاب من الجنة هيحطوه في كفن من الجنة وعليه عطر ثم ينطلقون بقى في الرحلة الجميلة فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون في اللحظة ديت أخويا وحبيبي يا رب يا رب يا رب اجعلنا من أهل هذه الرحلة المباركة الجميلة في هذه اللحظة طبعا أنت محطوط في كفن الروح بتاعتك محطوطة في كفن من أكفان الجنة وعطر من عطر الجنة عطر الجنة فتفيح أو فتفوح أجمل أو يخرج منك أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض أجمل ريحة مسك في الكون ده كله تخرج من هذا الكفن أو من تلك الروح ثم يمرون على ملائكة السماء خد بالك فلا يمرون على ملأ إلا ويكون هؤلاء الملك من الملائكة الله ما أجمل هذه الروح روح من هذه؟ ما أطيب هذه الروح أو ما هذا الروح الطيب روح مين ديت فيقولون إنها روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا الله أكبر الله أكبر ربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب في الملأ الأعلى في الفردوس الأعلى تخيل تخرج منك أجمل ريحة في الكون ده كله الملائكة شموا الريح الله وانت عارف ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ملائكة تحب الريحة الحلوة وتكره الرائحة غير الحلوة واخد بالك خد بالك لو ما لحقناش النهارده معلش الوقت بيجري بينا لو ما لحقناش النهارده نكمل رحله السعداء خليها يا سيدي حلقتين في رحله السعداء خلي الناس تستبشر خلينا نعيش اللحظات الجميله الوجدانيه الرائعه دي الله اكبر فتفي- فايه فتخرج روح اجمل ريح مسك في الدنيا فتشم الملائكة هذه الرائحة فتقول ما هذا الروح الطيب فيكون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا السؤال اللي عايز أسأله لك حضرتك اسمك إيه؟ هتقول لي اسمي ما معروفة يعني لو فتحت لك البطاقة هتلاقي محمد أحمد درويش آه، محمد أحمد مدني محمود علي محمد آه، سيد آه، مش عارف إيه م- معروف لا لا لا أنا مش قصدي اسمك ده قصدي اسمك فين فوق اسمك فين في الحتة ديت في الحتة ديت اسمك ايه عارف اسمك يا ترى اسمك في الحتة دي بالذات الصادق ولا الكاذب خد بالك ركز معايا اسمك الصادق أم الكاذب اسمك الأمين أم الخائن اسمك المخلص أم المرائي اسمك ايه عارف في الحتة ديت هتعرف اسمك الحقيقي بجد هو ده بقى المكان اللي انت هتعرف فيه الاسم اللي انت معروف بيه في الملأ الأعلى اه في الحتة دي بالظبط هيتقال فلان المخلص فلان المرائي فلان الكذاب فلان الصادق فلان الأمين فلان الخائن ده مش مقاييسي ولا مقاييسك دي مقاييس ربنا سبحانه وتعالى لأن احنا عايشين في زمن ما يعلم به إلا ربنا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال سيأتي على الناس سنوات خداعات والله لما قرأت الحديث ده أقسم بالله كدت أن أموت يعني كدت أن يعني ينفطر قلبي من ألم الإحساس بهذا الحديث سيأتي على الناس سنوات خدعات والله احنا عايشينها يصدق فيها الكاذب يا الله سلم يا رب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين تخيل مدى الألم والحزن اللي ممكن يلقى في قلبك لما يتقالك أنت كذاب مع أنك أنت أصدق واحد ويتقال لأكبر واحد كذاب في الكون ده كله أنت الصادق أنت ما فيش أصدق منك يتقال لواحد خائن خائن يا جماعة خائن إنسان خاين عياذا بالله ويتقال له أنت الأمين ويتقال لواحد تاني أمين قمة في الأمانة يتقال له أنت خائن بالله عليك مدى إحساس الظلم اللي ممكن يقع عليك شوف تخيل بقى لما إنسان يكون هو كويس والناس تتهم إن هو مش كويس لما إنسان تاني يكون هو مش كويس والناس بتمدحه بأن هو كويس لكن تنكشف كل الغمة ديت ويتعرف كل حاجة امتى في اللحظة دي عشان كده بقول لك اسمك ايه اسمك ايه فعلا في اللحظة دي اسمك ايه هتقول لي المسألة مش واضحة يا شيخ محمود وضح اوضحها لك والله بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب فين فوق مش تحت ممكن تحت يبقى كذاب يبقى مكتوب ان هو كذاب بس هو صادق وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا واضح؟ هقول لك حديث تاني حديث سند رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام وصليا الاثنين كتب عند الله مش عند الناس كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات روح من هذه؟ روح فلان ابن فلان كان من الذاكرين الله كثيرا روح من هذه؟ روح فلان ابن فلان هذا هو الصادق وهكذا حديث ثالث جميل قوي يوضح لك الصورة أكتر وأكتر حديث رواه البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد أي عبد في الكون ده كله إلا وله صيت في السماء لسمعة مشهور بحاجة في السماء واخد بال حضرتك يا ترى أنت مشهور بإيه في السماء يا ترى بيتقال عنك إيه يا ترى البنت اللي لسه متبرجة بيتقال عنها إيه في السماء والمحجبة حجاب أي كلام أو المحجبة حجاب زي الفل لكنها لا تحترم هذا الحجاب واللي بيعق أمه وأبوه مكتوب إزاي واللي محجبة حجاب حقيقي بجد وملتزمة وبتحترم هذا الحجاب مكتوب عند ربنا إيه ما من عبد إلا وله صيت في السماء فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض الله يا جماعة أنا عايز أعتذر لإخواني وحبايبي اللي بعتوا رسائل أنا أنا أنا أنا فعلا إن شاء الله هتناول رسائل بتاعتكم إن شاء الله من الحلقة القادمة وابعتوا رسائل إن شاء الله وأنا هجاوب عليها بس هي المشكلة إن أحيانا بتبقى الحلقة الجو بتاعها ما ينفعش استقبل فيه اسئله ولا ولا استفسارات ولا ولا رسائل ولا غيره لكن يعني وعد والله امام الله ان اي واحد بيبعت لي بيطلب مني الدعاء سواء على الموبايل او على رساله على القناه والله العظيم بقعد ادعي له بالاسم والله ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم شوف لما ربنا حب سيدنا زيد بن حارثه ذكر اسمه في القران وده الاسم الوحيد من اسماء الصحابه الذي ذكر في كتاب الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد بن حارثة لما تزوج من زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا خلاص عاش معها فترة وطلقها زوجناكها أي زوجناكها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي بأمر من الرب العلي سبحانه وتعالى خدتها لك إذا فشوف لما ربنا حب زيد بن حارثة ذكر اسمه في القرآن ولما أحب أبي بن كعب والحديث رواه مسلم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرأ عليه سورة البينة طرق النبي على باب زيد فقال زيد من فقال رسول الله ففتح ومخضوض كده فقال يا رسول الله هل أخبرتني أو هل أخبرتني حتى أتيك فقال يا زيد إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة فقال له زيد آه الله سماني لك قال آه الله سماك لي وفي رواية عند أحمد وقد ذكرت هناك يا رسول الله قال له وقد ذكرت هناك يا أبي فبكى أبي فقال الصحابة هل فرحت بذلك قال أجل وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لما ربنا أحب خديجة رضي الله عنها وارضاها الحديث رواه مسلم أرسل جبريل مخصوص يبشر النبي ليبشرها بأعظم بشرى قال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب علي بن أبي طالب يقسم بالله سبحانه وتعالى أن اسم أبي بكر الصديق كلمة الصديق نزلت من السماء من عند المولى عز وجل وأن الذي سماه صديقا هو الله إمتى الكلام ده؟ في بعد رحلة الإسراء والمعراج لما جم كفار قريش وقالوا لأبي بكر إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات السبع في جزء من الليل ونحن نقطع أكباد الإبل إلى هناك في في في شهر كامل فقال إن كان قال فقد صدق إن كان النبي قال كده فعلا فقد صدق فنزل قول الصديق أو اسم الصديق من فوق سبع سماوات الذي سماه بذلك هو الله خالد بن الوليد كان اسمه ايه سيف الله المسلول مين اللي سماه المولى عز وجل بوحي من الله إلى رسول الله خالد ده اسمه سيف الله المسلول ولذلك سيف الله لا يكسر عشان كده خالد بن الوليد مع كل الغزوات والفتوحات التي غزاها مع النبي وبعد النبي لم يقتل ليه لأن سيف الله لا يكسر وإنما مات على فراشه رضي الله عنه وارضاه حمزة بن عبد المطلب كان اسمه ايه أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب كان اسمه كان اسمه ذو الجناحين ذو الجناحين لأنه لما قتل في سرية مؤتة وقطع لما قطعت يداه في سرية مؤتة أبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن سبحانه وتعالى شفت الأسماء أنت بقى اسمك إيه واضح المعنى يبقى ملائكة نزلت بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة وجم حضروا الروح وجملك الموت نادى عليك يا أيتها النفس المطمئنة أو يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان خرجت الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء حطها في ايديه الملائكة ما سابتهمش ما سابتكش خدت روحك وحطتها في الكفن وعليها العطر فاضت منك أجمل ريحة وأجمل عطر الملائكة شمت الريحة قالت روح من هذه قالوا روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كنت تسمى بها في الدنيا لا ده في موقف أخير احكوا لك واختم بيه الحلقه ديت ونكمل رحله السعداء ديت المره الجايه موقف اخير هتعرف فيه اسمك الحقيقي برضه حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه اول ثلاثه تسعر بهم النار ثلاثه من خواص الناس الطائعين قارئ القران والمتصدق والمجاهد في سبيل الله كنت مرة بتناقش مع بعض الناس في إحدى الدول فبقول لهم يا جماعة احنا لما بنتكلم عن الفنانين ندعو لهم بالهداية ولا ندعو عليهم وقلت لهم كلمة صغيرة خالص وأنا أدين الله عز وجل بهذه الكلمة قلت لهم الواحد مش معنى كده أن أنا بقول الفنان يستمر في فنه لا ما بقولش كده بس بقول لو الواحد عياذا بالله فضل على الفن و لأن يلقى الله عز وجل وهو يغني ويغني ومقصر في طاعة الله خير عند الله من أن يلقى الله وهو شيخ وداعية وبيتاجر بدين الله ويضحك ويخدع المسلمين وبيتاجر من أجل أن يأخذ أموالهم والله العظيم المطرب في الوقت ده يبقى أشرف من أي شيخ يعمل حاجة زي كده أي والله العظيم إن يكون مطرب مرتكب لكبيرة ماشي ما أنا, بقى أنا لا أهون من هذه المعصية أبدا لكنه عند الله أشرف ممن ينافق لو نافق أي إنسان على وجه الأرض يا جماعة يبقى أشرف من الشيخ أو الداعية أو العالم لو نافق ولو كذب أي إنسان في الدنيا يبقى أرحم من أن شيخ أو داعية يكذب لأن هذا الإنسان إنسان قدوة للناس فيقلد فبتبقى مصيبة أن يقلد في الباطل فعشان كده أول ما تصعر بيه النار ما كانش الفنان والراقص والمطرب أبدا كان قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد ليه؟ الثلاثة ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر فيقول جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم فيقول يا ربي تعلمت القرآن وعلمت وقرأت القرآن وأقرأته فيك يعني من أجلك فيقول جل وعلا كذبت وتقول الملائكة له كذبت يقول له جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ وقد قيل خدت حظك خلاص فيأمر الملائكة فتلقيه في على وجهه في النار وكذلك يفعل بالمتصدق وكذلك أيضا يفعل بالمجاهد يبقى كان اسمه في الدنيا الشيخ فلان لكن كان اسمه في الآخرة المرائي الكذاب كان اسمه في الدنيا المتصدق الجواد وكان اسمه في الآخرة المرائي الكذاب كان اسمه في الدنيا المجاهد الشهيد واسمه في الآخرة المرائي الكذاب عشان كده بقول لك اسأل نفسك هيبقى اسمك ايه في الآخرة صادق ولا كاذب خائن ولا أمين مخلص ولا مرائي احنا وصلنا لنص رحلة السعداء هنكمل الرحلة وهنشوف ايه اللي هيحصل له ما بين السماء الدنيا والسماء الأولى ما بين الأرض وما بين السماء الدنيا وفي كل سماء هيحصل له ايه ولما يصل إلى السماء السابعة هيحصل له ايه ولما ينزل للقبر هيحصل له ايه ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة هيا فاضل دقيقة بسيطة كده إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب برحمتك يا رب العالمين أغث إخواننا في فلسطين أغث إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا تب علينا يا تواب اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اغثنا برحمتك يا ارحم الراحمين فك كرب المكروبين وهم المهمومين وسجن المسجونين اشف مرضى المسلمين ارحم موتى المسلمين رد الغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين اهد عصاة الموحدين اهد عصاة الموحدين نجح طلاب المسلمين اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم من ذا الذي يغفر ويرحم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته